التقدمة مقدم التقديم على الله لأن في ناس بيبقوا مقدمين التقدمة للكنيسة مقدم التقدمة كهنوتيا لله يقول نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا اسمعنا وارحمنا وبعدين بنقول ايه اسمعنا وارحمنا بنقول ايه كريليسون يعني يا رب ارحم وكريليسون بنقولها واحد واربعين مرة تذكيرا لأنفسنا واستمطارا لمراحم الله بآلام المخلص لأن السيد المسيح جلد أربعين جلدة إلا واحدة يعني تسعة وثلاثين وضرب بالقصبة في رأسه أربعين وطعن في جنبه بالحربة أدي الواحد وأربعين بنقول له إحنا هنقدم التقدمة دي يا رب كنيسة هتقدم التقدمة دهيا ونحن نذكرك بآلامك لأننا لم نعرف حبك إلا من خلال آلامك ونحن لا نحتمل هذه الآلام إلا من خلال محبتك كل ما نقول كرياليسون سواء في صلواتنا الخاصة في البيت أو هنا في وقت تقديم الحمل مع كل واحدة نحس إن في الجند الروماني كان بيهوى بيهوي بكل قوته بالجلد على ظهر المخلص الذي بذ... بذ... ب... أعطى ظهره وبذل ظهره للسياق مع كل واحدة في جلدة نزلة على ظهره ونقول له يا رب بحق الجلدة دي ارحمنا انت حبيتنا ولولا انك انت حبيتنا ما كنتش اتألمت من أجلنا هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد ومش بس كده هي مش بس حب وبس لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية المسيح مش عاوز دمه يروح على الأرض عاوز كل النفوس اللي دعي اسمه عليهم يكون لهم نصيب وميراث معه في السماء ده تركنا شوية وقال أنا ذاهب لأعد لكم مكانا ومتى أعددت المكان آتي وآخذكم آجي وأخذكم حيث أكون أنا هناك تكونون أنتم أيضا معي نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا الكنيسة بتصرخ كريا ليسون ويا ترى عقلنا بيبقى فين كريا ليسون بتتقال بطريقة آلية ولذلك ممكن أي واحد يكون بيبص كده وبيتلفت كده وبيعمل كده وبيحط حاجة في جيبه لأنها مش عاوزة تفكير فلننتبه يا إخوتي فلننتبه إلى ما نقوله لئلا تصير هذه الكلمات شاهدة علينا في اليوم الأخير طلبنا الرحمة من الرب بشفاهنا دون أن ندري طلبنا الرحمة في الوقت الذي كنا نهينه لأن انشغال الإنسان عن الله إهانة تصور واحد يقف قدام مني أنا اللي ما سويش حاجة وبعدين يبقى بيديني ظهره وبيعمل كده يا ابني انت امال جاي لي ليه عاوز ايه مني عاوز ايه اما انت عمال تعمل كده ولذلك حينما نقف امام الله نقف بخوف وبرعدة عالمين امام من نقف ومن نكلم ده احنا بنقول له ارحمنا ارحمنا لان احنا ناس خطاه وأجرة الخطية موت لو ما رحمتناش يبقى مصيرنا نموت نموت موت هنا وموت هناك ناس خطاه ناس تعبانين ناس مفلسين ناس ما عندهمش حاجة يقدموها لربنا وبيقولوا له ارحمنا وهم منشغلين عنه ونظروا إلى صلوات الكنيسة والطقوس بتاعت الكنيسة على أنها حاجة روتينية بتتعمل حاجة جافة إحنا مسؤولين عن إعصار هؤلاء الناس لأنهم لم يروا سر الروح فينا ولا حكمة الكنيسة المقدسة المسترشدة بالروح القدس فيما نحن نمارسه من عبادة فنحن في تقدمة الحمل إنما تقدم أو مفروض أن تقدم الكنيسة ذاتها كلها بالتمام في شخص المسيح المذبوح المتحدة هي به والتي تؤلف أعضاء جسده بينما يمثل هو الرأس بتقدم ذاتها لله وبتعمل حساب النفقة إنها قبلت ومش هي يعني كل واحد قبل إنه يحمل الصليب قبل إنه يسير وراء المخلص قبل انه يحب الرب الاله من كل القلب تقدمه شوف المسيح حينما قدم ذاته قربانا لابيه ثم يختار الكاهن إحدى القربانات وانتوا عارفين القربان ده هو اللي بتعمله الكنيسة طبعا المسيح أخذ خبز مجرد خبز إنما هذا لا يمنع من أن الكنيسة تطور الأمور يعني الفكرة الأساسية موجودة من أجل تقديم مفاهيم أوضح قربانة مستديرة مستديرة لحاج... لأسباب كتير أولا أنتوا عارفين أن الدايرة ليس لها بداية ولا نهاية ملاش أول ولا آخر فين أول الدايرة وفين آخرها أما يبقى خط مستقيم كده أدي أول وأدي آخر إنما الدايرة ليس لها بداية وليس لها نهاية الله غير محدود بلا بداية وبلا نهاية لأن القربانة دي هتبقى المسيح ونحن نؤمن قبل كده وإحنا بنقدم الحمل بالحقيقة نؤمن بإله واحد ونؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق وبعدين العبارة اللي بيقول مساوي للآب في الجوهر أو واحد مع الآب في الجوهر هومو أوسيوس معناها من نفس من نفس جوهر من نفس جوهر الآب الترجمة الحرفية مسيح واحد مع أبيه في الجوهر من نفس جوهر الآب والله غير محدود لا بداية ولا نهاية له ومش بس على الصعيد أو على المستوى اللاهوتي لا ده على مستوى الحب محبة أبدية أحببته من أجل هذا من أجل ذلك أدمت لك الرحمة والرسول يقول أحبهم إلى المنتهى مفيش نهاية نفس العبارة اللي بنقولها في القداس الإلهي أحب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا محبته ملهاش حدود محبته ملهاش حدود الرسول بولس بيقول محبة الله الفائقة المعرفة والقديس إغروريس يقول لأنه ليس شيء من النطق فيش تعبير يستطيع أن يحد لجة اللجة بتاع البحر لجة محبتك للبشر وبعدين يفضل يسرد بقى وانتوا عارفين ان القربان لا يوضع له ملح العيش العادي بيتحط له ملح الخبز العادي لان الملح مصلح وبيحفظ الحاجات كان بيستخدم قديما في حفظ الحاجات لا كان في فريجيدير ولا في حاجه وبما ان القربانه دي هتبقى المسيح المسيح لا يحتاج الى من يصلحه او الى حاجه تصلحه من منكم يبكتني على خطيه ايه فسر لنا ايه ايه الايه حاضر يا خي حاضر وبعدين نشوف القربانة نشوف خمس ثقوب خمس خروم دي عبارة عن الثقوب وطعنة الحربة ادي ثقبين هنا وفي الرجلين في القدمين في ثقبين ادي اربعة وطعنة الحربة ادي خمسة ونجد صليبا كبيرا في وسط القربانة ده يمثل المسيح وبيسمى في اليونانية سباديقون احنا بنسميه سباديقون بس المسيح وحوله 12 صليب صغير اللي بيمثلوا الرسل ونحن مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاويه ما تتكلمش تاني وفيما فيما يقدم الكاهن الحمل والكنيسة تستمطر رحمة الله قولها كريا ليسون يا رب ارحم وينتقي الكاهن أفضل القربانات لأن المسيح بلا عيب على قدر الإمكان وينبغي أن تكون هذه التقدمة خبزا مختمرا وليس فطيرا لأن المسيح أخذ خبزا وشكر وبارك وبارك وكسر خبز وكلمة خبز أي بالقبطي لابد أنه خبز مختمر بعد كده نفس القداس كله الحقيقة بيشرح حياة الرب يسوع بالجسد أنا مش عاوز أدخل معاكم تفصيلات أنا عاوز زاوية معينة أمشي فيها إنما الكاهن بيحمل ال- ال- الحمل المختار على إيده وبياخد مية بسيط يمسحه كده من فوق ومن تحت وده رمز للعماد رمز للعماد المسيح اعتمد ونحن اعتمدنا فيه وبعد ذلك يلف الكاهن ال- ال- ال- الحمل المختار ده هو بلفافة نظيفة حلوة ويضعها على الصليب يضعها على الصليب زي ما بتشوفوا افرضوا ان ده ال- ال- ال- الحمل المختار يرفعه على رأسه لأن حمل الله هو الذي سمر على الصليب هو دلوقتي احنا عملنا بالمية يعني تذكارا لعماده انما ما ننساش ابدا انه ملتصق بالصليب مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسه الله الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه سلاما وبنيانا احنا بنبنى بواسطه هذه الذبيحه بواسطه الافخارستيا بنبنى بنتبني لان ده غذاء روحي من ياكلني يحيا بيه بياخد حياه من شخص المسيح سلاما وبنيانا هو السر ده اللي بيبني الكنيسه يبنيها روحيا ويبنيها من جهه السلام لأن حينما يسود السلام ربوع الكنيسة تستطيع الكنيسة أن تمتد سلاما وبنيانا لكنيسة الله دي كنيستك يا رب دي مش كنيسة حد ارعوا رعية الله ارعوا رعية الله ارعوا كنيسة الله التي اقتناها بدم ده كلام معلمنا بولس في أعمال عشرين كنيسة الله سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية دي صفات الكنيسة واحدة وحيدة طالما أن الكنيسة هي جسد المسيح المسيح ملوش كذا جسد دي جسد واحد بس الواحدة الوحيدة وده اللي جه في قانون الإيمان نؤمن بكنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة طبعا مقدسة مش عاوز أتكلم أنا في النقط دي جامعة لأنها جامعة يعني في العالم كله بتضم المؤمنين في العالم كله الكلمة دي بيقابلها في اليوناني والقبطي كاثوليكي لأن يعني كاثوليك يعني يونيفرسال عام سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية لأن مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية وبعد كده اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين واللي قدمت عنهم واللي قدمت بواسطتهم الكنيسة بتصلي من أجل كل إنسان الحاضرين والغائبين المنتقلين لأننا نؤلف معهم كنيسة واحدة مش كنيستين جزء سبق وجزء ما زال يجاهد ويركض اذكر يا رب اللي قدموا القرابين دي المسيح مدح المرأة التي دفعت الفلسين والمسيح بيقول كأس ماء بارد باسمي لا يضيع أجره اذكر يا رب اللي قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم بأمر الكنيسة ان احنا نصلي من اجل بعضنا البعض والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الأجر السماوي كلام ده تحت منه ينابيع ينابيع من التأملات أعطهم كلهم الأجر السماوي الأجر اللي من عندك الكنيسة كأنها تقول نحن متنا وحياتنا مستترة مع المسيح فالله لا تفكر إلا في السماء سماء بس وبعد كده الكاهن بي بي بيلف حوالين المذبح إشارة في حاجات كتير خالص على أن هذا المسيح المخلص أتى للعالم كله ويشير إلى البشارة والكرازة بالإنجيل حاجات كتير يمثلها الدوران حول المذبح حول العالم اذهبوا إلى العالم أجمع اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها ونحن نكرز ليس بإنجيله ولكن نكرز بحبه نكرز به مطلوبا وطبعا بعد كده بيبارك الخبز والخمر على اسم الثالوث الأقدس مبارك الله الآب ضابط الكل أمين مبارك ابن الوحيد الجنس يسوع المسيح ربنا أمين مبارك الروح القدس الباراكليت المعز أمين من كل حاجة تقدس على اسم الثالوث الأقدس وبعد كده بتبدأ صلاة الشكر والكنيسة تبدأ جميع صلواتها بالشكر كل صلاة حتى يبقى بنصلي على المتوفي ونبدأ نقول له الناس عمالين يصرخوا ويولولوا ونقول له نشكرك على كل حال سيبك من الجماعة دول يا رب اللي بيعيطوا دول لا يمثلوا الكنيسة ما يمثلوش الكنيسة دول الإيمان لا يعمر قلوبهم إنما اسمع يا رب من كنيستك كنيستك بتشكرك وبتسلم ليك تشكرك على هذا تشكرك على الحياة وعلى الموت لأنه إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت إن عشنا وإن متنا فللرب نحن لا اللي بيعيطوا دول ما, ما, ما يا رب ما تأخذهمش بقى بخطاياهم وبتصرفهم ده انتقل من الجزء بتاع التقدمة إلى القسم الثاني اللي بنسميه القسم التعليمي القسم التعليمي القسم التعليمي بيتقري فيه فصل من رسالة بولس الرسول بنسميه البولس وفصل من الرسائل الجامعة اللي هو الكاثوليكون لأن أنا قلت لكم كاثوليك يعني جامع وسميت بولس طبعا كتب 14 رسالة معروفة وفي سبع رسائل جامعة جامعة ليه للمؤمنين كلهم طب وهي رسائل بولس مش للمؤمنين كلهم أيوة إنما هي عنونة الرسائل بتاع بولس ال 14 إما إلى أشخاص وإما إلى كنائس إلى كنائس زي روميا كورنثوس أفسس فيليبي وإلى أشخاص زي فليمون زي تيتوس زي تيموساوس أما الرسائل الجامعة سبع رسائل رسالة يعقوب رسالتين لبطرس أدي ثلاثة ثلاث رسائل ليوحنا قصيرة ثم رسالة التي تحمل اسم يهوذا سبعة رسائل عامة للمؤمنين كلهم بطرس مثلا يكتب يقول المتغربين في شتات بنطس وغلطيا وكبادوكيا وبيسينية وأسيا المختارين ليست محددة لكنيسة معينة أو إلى شخص بالذات ولذا فهي تسمى رسائل جامعة أو رسائل كاثوليكية جامعة وبعدين بنقرا الابراكسيس اللي هو اعمال الرسل اعمال الرسل وبعد الابراكسيس وامتدادا له يقرا كتاب السنكسار وهو الكتاب الحاوي لسير القديسين يوم بيوم في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار الشهيد الفلاني أو القديس الفلاني أو البطرك الفلاني وبعد كده الإنجيل وبعد كده العظة الجزء ده كله بنسميه القسم التعليمي وكل القسم ده مع التقدمة بيسمح للموعوظين الذين لم ينالوا بعد سر العماد ان هم يحضروه جزء تعليمي ليهم طبعا بالاواشي الكبيره الثلاث أواشي الكبار السلامة والأباء والاجتماعات احنا قلنا التقدمة تمثل بداية الرحلة رحلة للسماء القسم التعليمي هو بمثابة دليل الرحلة ومرشدها وبدونها يضل المسافر الطريق مش بيقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي سراج مصباح نور كلام الله يوريني مش نقعد نسمع الرسائل دي هي وساعات ال ال ال ال الكنايس الله يسامح اللي بيعملوا كده يدوا ناس ما بيعرفوش يقروا يدوهم ويتأتأوا دي مفروض ان عظات حاجات تعليمية الانسان الذي له قدرة يعطى كل واحد ياخد العمل الذي يستطيع ان يقوم به غي- خير قيام ده الجزء التعليمي وده دليل الرحلة ومرشدها بيورينا كلمة ربنا بتكشف لنا وبواسطة هذا القسم القسم التعليمي كل الحاجات اللي في القسم التعليمي تعلن الكنيسة عن شهادتها لله مش بيقول تكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض تعلن الكنيسة عن شهادتها شهادتها بواسطة هؤلاء الرسل الكارزين البولس بتاع معلمنا بولس والكاسيليكون بتوع الآباء اللي كتبوا ثم هي تعلن عن شهادتها بواسطة أعمال الرسل وجهاداتهم اللي في السنكسا اللي اللي في الإبراكسيس ثم هي تقدم شهادتها أيضا بواسطة القديسين الذي يمتلئ بهم كتاب السنكسار ده الشهادة شهادة لله أنه كان مع هؤلاء وأنه عمل بهم وفيهم ومعهم هي دي الشهادة الكنيسة مش عقيمة ليها امتداد ولذلك أسفار الكتاب العهد الجديد كل كتاب منهم بيختم بكلمة أمين ما عدا أعمال الرسل واقف كده من غير كلمة أمين لأن ليه تكملة التكملة بتاعته بتيجي في كتاب السنكسار ولذلك بعد ما يخلص الفصل بتاع الإبراكسيس اللي هو سفر أعمال الرسل تقرأ الكنيسة كتاب السنكسار وهي تقدم هذه الشهادة الحية أمام أبنائه وأمام الموعظين لأن القسم التعليمي بيسمح فيه للموعظين أن يحضروه ومش بس ده كل اللي بتعمله الكنيسة ولكن للكنيسة عمل آخر في هذا في هذه الفترة صلوات كتيرة الكنيسة بتعملها صلوات سرية من أجل أن الرب يصحب بروحه الكلمات دي معلمنا بطرس لما اتكلم في يوم العنصرة يوم الخمسين يقول فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم والكنيسة بتصلي عشان روح الله يصحب هذه الكلمات ولذلك في أثناء قراية ال- ال- ال- البولس الفصل بتاع البولس الكاهن سرا جنب المذبح يقول يا رب المعرفة ورازق الحكمة الذي يكشف الأعماق من الظلمة والمعطي كلمة للمبشرين بقوة عظيمة الذي من قبل صلاحك دعوت بولس هذا الذي كان طاردا يعني مقاوما هو شاول هذا الذي كان طاردا زمانا إناء مختارا وبهذا سررت أن يكون رسولا مدعوا وكارزا بإنجيل ملكوتك أيها المسيح إلهنا أنت الآن أيضا أيها الصالح محب البشر نسألك انعم لنا ادينا انعم لنا انعام من عندك عطية من عندك مش في استحقاقنا انعم لنا ولشعبك كله بعقل غير منشغل او مشتغل بعقل غير منشغل وفهم نقي ما يكونوش منشغلين في حاجة والفكر يبقى نقي ما فيهوش خطية انعم لنا الكاهن بيقول انعم لنا هو حاسس بضعفه لانه محتاج ولشعبك كله بعقل غير منشغل وفهم نقي لكي نعلم ونفهم ما هي منفعة تعاليمك المقدسة التي قرأت علينا الآن من قبله أي وكما تشبه بك أنت يا رئيس الحياة اللي هو مين هم؟ وكما تشبه مين اللي تشبه معلمنا بولس وكما تشبه بك أنت يا رئيس الحياة رئيس الحياة والمسيح رئيس الحياة كلمة رئيس يعني مبدئ الحياة أنا هو القيامة والحياة أنا هو الطريق والحق والحياة وكما تشبه بك أنت يا رئيس الحياة هكذا نحن أيضا اجعلنا مستحقين أن نكون متشبهين به ببولس تمثلوا بي كما أنا بالمسيح أن نكون متشبهين به في العمل والإيمان ممجدين اسمك القدوس ومفتخرين بصليبك كل حين وهو قال كده حاشا لي أن أفتخر آه الصليب ده هو مرك هو قلب المسيحية وأنت الذي نرسل لك إلى فوق المجد والإكرام مع أبي والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المحيي إلى آخره ده وهو بيتقري فصل البولس الكنيسة بتصلي عشان ربنا يدي نعمة في الكلام والروح القدس يصحب الكلمات وبعدين وال أثناء قراية الفصل بتاع الكاثوليكون الكاهن أيضا يصلي سرا أيها الرب إلهنا الذي من قبل رسلك القديسين دوكا كان حاجة خاصة ببولس إنما ده بقى حاجة عامة خاصة بالرسل الذي من قبل رسلك القديسين أظهرت لنا سر إنجيل مجد مسيحك وأعطيتهم كعظيم الموهبة التي لا تحد التي لنعمتك أن يبشروا في كل الأمم بالغنى الذي لا يستقصى الذي لرحمتك نسألك يا سيدنا اجعلنا مستحقين نصيبهم وميراثهم انعم علينا كل حين أن نسلك في آثارهم في إثر خطواتهم ونكون متشبهين بجهدهم ونشترك معهم في الأعراق العرق الذي قبلوه على التقوى من أجل الجهاد احرس كنيستك المقدسة هذه التي أسستها من قبلهم وبارك خراف قطيعك شعب اجعل هذه الكرمة الكنيسة تكثر تكثر هذه التي غرستها يمينك هذه التي غرستها يمينك المسيح بيقول أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام هذه التي غرستها يمينك بالمسيح يسوع ربنا غرستها يمينك بالمسيح يسوع ربنا كل الطلبات دي في خلال شخص المسيح كنيسة بتصلي بتصلي والكنيسة أيضا في نفس الفترة بعد دهيا بترفع صلاة أو أوشية القرابين التقديمات بتصلي من أجل التقديمات ربنا بيقول لا تظهروا أمامي فارغين أنا كان بدي أرى لكم شوية أقوال لقديسين كثيرين على العطاء ووجوب العطاء للكنيسة يعني أقصد مش حاجة الحمل الحمل اللي اتكلمنا عنه دلوقتي العوايد اتغيرت انما في البلاد ما زال لغايه دلوقتي الناس هم اللي يقدموا الأر- ال- الدقيق بتاع الحمل دقيق الحمل ما يشتروهوش امال ولاد ربنا بيعملوا ايه التقديمات ال- أوشية القرابين دي بتتقال قبل قبل ال- الإبراكسيس والناس قال ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب صعائد وقرابين وشكر الذين يقربون كرامة ومجدا لاسمك القدوس ويرفع الكاهن بخور كده فوق المسبح بواسطة الشرية اقبلها إليك التقديمات دي كلها على مذبحك المقدس الناطق السمائي المذبح اللي فوق هي اتقدمت هنا اقبلها رب فوق رائحة بخور تدخل إلى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين مش بواسطتنا احنا الضعفاء الدنسين وكما قبلت إليك قرابين هابيل الصديق التقدمة المقبولة وذبيحة أبينا إبراهيم وفلسي الأرملة هكذا أيضا نزور عبيدك التقديمات بتاعت عبيدك والندور بتاعتهم اقبلها إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل الخفيات والظاهرات اللي قدموا في الخفة وإحنا مش عارفين كنيسة بتصلي من أجل كل عضو فيها وبعدين شوفوا ال- ال- العبارة الحلوة اللي جاية والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم اللي ما عندهمش نفسهم يقدموا ما عندهمش والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين اللي, اللي, اللي عاوزين يقدموا وما عندهمش يجوا في ذكرهم في الكنيسة قبل اللي قدموا والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين هتديهم ايه يا رب اعطهم ما لا يفسد عوضا عن الفاسدات السمائيات عوض الارضيات الابديات عوض الزمنيات الحاجات الزمنيه بيوتهم ومخازنهم املاها من كل الخيرات احتهم يا رب بقوه ملائكتك ورؤساء ملائكتك الاطهار وكما ذكروا اسمك القدوس على الأرض اذكرهم هم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر في العالم هنا لا تتركهم عنا يعني شوفوا اللي بيقدم حاجة شوف بياخد, بياخد دعاء قد ايه بياخد دعاء كتير آه، في انجلترا في الكنيسة الانجليكانية شفت هناك حاجة بيلموا الف- ال- العطا يتلم الفلوس اللي الناس تقدمها برضه بيلموا كده حاجات زي طبق وبعدين يتحطوا في لفافة وبعدين يقابلوا اللي لموا اتنين بيلموا من ناحية ومن ناحية يقابلوا الكاهن وينحنوا وهو ينحني وياخد اللفافة اللي فيها الفلوس بتاعت الناس ويحطها على المذبح في نفس اللحظة اللي احنا بنصلي فيها أوشية القرابين دي بالذات واحد يقول فلوس تتحط على المذبح ما دي تقدمة ناس مقدمين تقدمة اهو زي اللي بيقول له اقبلها اليك على مذبحك المقدس الناطق اهي تقدمة الناس دي يا رب اقبلها ده في ناس بيحطوا اساميهم وايام الامتحانات بيحطوا رأ- ارقام الجلوس والحاجات دي طب بيحطوا حاجة تانية وبعد كده في القسم التعليمي تأتي ما يسمى بالأواشي وكلمة أواشي جمع أوشية إفشي باليوناني معناها صلاة إفشي معلمنا بولس الرسول في الإصحاح الثاني من الرسالة الأولى لتيموساوس عدد واحد إلى أربعة تيموساوس ده كان أسقف يقول له فأطلب أول كل شيء أول حاجة أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس مش ده اللي بنلاقيه في الكنيسة ها؟ في حتة في الكنيسة اسمها الأواشي بيصلوا من أجل سلامة الكنيسة وبيصلوا من أجل آه، ال- ال- رئيس الكنيسة البطرة والأسقفة بيصلوا من أجل الكهنة الأمامسة والقصوص والشمامسة وبعدين يصلوا طلبة عامة كل الخدام وكل الذين في البتولية وبيصلوا من أجل خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وبيصلوا من أجل كل الساكنين فيها بإيمان الله والأديرة والحاجات دي. ويصلوا من أجل أهوية السماء أو الزروع أو ال- الأن- مياه الأنهار وأن الله يسعدها كمقدارها كنعمته يفرح وجه الأرض طب ما هو ده أطلب أول كل شيء إيه تقام طلبات صلوات ابتهالات تشكرات لأجل جميع الناس ما هو احتياجات مختلفة ولأجل جميع الناس في القداس الكورولوسي اللي هو بتاع ماري مرقس تيجي في الوقت ده أوشية المرضى وأوشية الراقدين المنتقلين وأوشية المسافرين في الحتة دي احتياجات الناس كلها كنيسة بتصلي كنيسة بتصلي هو ده الترجمة هو ده اللي كان حاصل أطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات ابشي هي دي الأواشي لأجل جميع الناس لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب ودلوقتي هنشوفهم احنا عندنا صلاة مخصوصة للملك أو لرئيس الدولة اسمها أوشية الملك أو رئيس الدولة لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب ليه؟ لكي نقضي حياة هادئة مطمئنة بكل تقوى ووقار لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون في عندنا ثلاث أواشي كبار في أواشي صغيرة وأواشي كبيرة الثلاث أواشي الكبار هي أواشي جامعة فيها صلوات أكبر ودي لأن بيسمح فيها للموعوظين الذين لم ينالوا بعض سر العماد أنهم يحضروها في بداية الرحلة ان احنا بنقول ال- ال- صلوات الافخارستيا والقداس رحلة للسماء في بداية الرحلة الكنيسة بترفع قلبها من خلال صلوات الاواشي دي آه، ال- ال- الاوشية الاولى من اجل الكنيسة سلامة الكنيسة اوشية السلامة وان ربنا يحفظ الكنيسة في سلامها وبعدين في أوشية الآباء يحفظ الخدام وبعدين أوشية الاجتماعات إن ربنا يحرس الاجتماعات ويعطي أن تكون لنا بلا مانع ولا عائق في أوقات كثيرة أيام الاضطهادات كانت الام- الاجتماعات ممنوعة أنا عاوز أقرأ لكم بسرعة الأواشي دي هي عشان تشوفوا ال- الجمال اللي فيها طبعا كل واحدة أيضا في أول أولها أيضا فلنسأل الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأن إحنا من غير المسيح ملناش حاجة أبدا ومن غير المسيح إحنا أعداء مع الله ولكن صلحنا مع الله بموت ابنه كل حاجة بنصدره لأن هو واحد معنا إحنا الأعضاء بتاع جسده وهو رأسنا ما نقدرش أبدا طلبة نقدمها أو طلبة نختمها يعني مثلا صلاة أبانا الذي كلمة بالمسيح يسوع ربنا الكنيسة حطتها لأن المسيح بيقول ما مهما سألتم من الآب باسمي إياه يعطيكم باسمي إنما من غير اسمي ولا حاجة مفيش حاجة ملكوش حاجة أبدا مش حاجة أبدا واحد يدي شيك وهو ملوش رصيد في البنك يروح قابضين عليه ماليش حاجة عند ربنا ده بالعكس ده أنا عدو لذلك الكنيسة أما تيجي تقدم طلبتها إما في الأول تذكر الله بعمله الفدائي الذي عمله المسيح ابنه أو تختم بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد أو بالمسيح يسوع ربنا الثلاث أواشي دول بيبدأوا هذه البداية أيضا نسأل الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر محب البشر أنت محب البشر كلمة محب البشر دي تلخيص لعمل المسيح الفدائي هكذا أحب الله العالم اذكر يا رب قبل ما المقدمة الحلوة بعد المقدمة الحلوة اللي نقولها ونفكر ربنا بعمله معانا ومحبته لينا اذكر يا رب سلامة كنيستك دي مش كنيستنا دي كنيستك يا رب احنا بس سامحنا بنفكرك بيها اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية وبعدين الشماس يقول صلوا من أجل سلامة الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله وانتوا كلكم بتقولوا يا رب ارحم انتوا بتشتركوا انتوا بتشتركوا الكاهن والشماس اللي جوه او الشمامسه اللي جوه والشعب المرتل او الشمامسه اللي واقفين هنا ده بسبب الجهل هم بينوبوا وبسبب التنظيم هم بينوبوا عن الشعب اذكر يا رب سلامة كنيستك ده اللي يمدي الكلمة دي عزيزة قوي الكلمة دي الواحد يقولها كده بدموع يحس انه هي ده هو ده وقتها اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة الكنيسة مش مش المباني الكنيسة انتم وبعدين بعد ما الشعب يقول يا رب ارحم يقول له هذه الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها احنا يا رب مش بنصلي من أجل كنيسة ماري جرجس اللي في أبو النجا اللي في طنطا احنا بنصلي من أجل العالم كل كنيسة لأن إحنا أعضاء كلنا في جسد واحد إحنا مش ناس أنانيين بنفكر في نفسنا بس إحنا بنفكر في إخواتنا اللي في أمريكا واللي في أستراليا واللي في أفريقيا واللي في كل مكان هذه الكنيسة يا رب هذه الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها كل الشعوب وكل القطعان لأن إحنا قطيع المسيح والخراف الناطقة كل الشعوب وكل القطعان باركهم كل الشعوب وكل القطعان لأن إحنا قطيع المسيح والخراف الناطقة كل الشعوب وكل القطعان باركهم السلام التي من السماوات انزلها على قلوبنا جميعا بل وسلامة هذا العمر انعم به علينا انعاما وبعدين شوف تقام صلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب حقيقة اهو الملك أو الرئيس طبعا ده كان حاجة قديمة ما كان فيه ملوك الرئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع وجيراننا ومداخلنا ومخارجنا كل الناس زينهم بكل سلام زينهم بالسلام يا ملك السلام اعطنا سلامك ادينا سلامك انت ملك السلام لان كل شيء قد اعطيتنا انت اديتنا كل حاجه مش هتدينا السلام الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء يا ملك السلام اعطنا سلامك لان كل شيء قد اعطيتنا اقتنينا لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك احنا من نشهد بغيرك يا سلام على الكلام الحلو أنا نفسي أبهات الأواشي دي الأيام دي تقولوها جهرا تقتنينا لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك من نشهد غيرك اسمك القدوس هو الذي نقوله احنا ما عندناش غير اسمك اللي احنا بنسمى بيه وبنقوله فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس ولا تدع موت الخطية يقوى علينا نحن عبيدك ولا على كل شعبك تخليش موت الخطية ده يغلبنا احنا نقدر ناخد عشر دقايق كمان استاذ شاكر ما انت الظابط هنا ايه عاوز تمشي ها اه؟ بيقول ايه ها عاوز تسمع هز دماغك وبعدين الشعب كله الشعب كله يقول يا رب ارحم وطلبة الرحمة زي ما احنا عارفين مقترنة بآلام المسيح الذي أظهرت حبه وبعدين الأوشية الثانية برضو أيضا فنسأل الله ضابط الكل أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب بطريركنا الآب المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا شنودة لأن ال ال ال الكهنوت كله نازل منه الخلافة الرسولية منه بوضع اليد كل الكنيسة بتاعتنا مترتبة الكهنوت والكهنوت بيعمل الأسرار والأسرار المؤمنين هم اللي بي بياخدوا بركات ربنا بواسطة الأسرار نقول حفظا احفظه لنا سنين كثيرة وأزمنة سالمة مكملا رئاسة الكهنوت المقدسة التي ائتمنته عليها من قبلك كإرادتك المقدسة الطوبوية مفصلا كلمة الحق باستقامة هو يفصل كلمة الحق باستقامة التعليم يقوله مظبوط راعيا شعبك بطهارة وبر وجميع الأساقفة الأرثوذكسيين والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل امتلاء كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية انعم عليهم وعلينا بالسلامة والعافية من كل موضع وصلواتهم التي يصنعونها عنا وعن كل شعبك وصلواتنا نحن أيضا عليهم الصلاة بتاعتهم والصلاة بتاعتنا تقبلها إليك على مذبحك المقدس الناطق السماء رائحة بخور فسائر أعدائهم الذين يرون والذين لا يرون الشياطين والمنظورين اسحقهم وأذلهم تحت أرجلهم سريعا أما هم فاحفظهم بسلامة وعدل في كنيستك المقدسة احفظهم بسلامة وبر وبعدين من جهة الاجتماعات بعد المقدمة اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها وكلمة البركة مش بركة في العدد دي بركة نوعية وكمية في النوع نوع المؤمنين القديسين تبقى بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة أنعم بها لنا يا رب ولعبيدك الآتين من بعدنا إلى الأبد برضو مش بنفكر في نفسنا فكرنا في اللي قبلينا وبنفكر في اللي بعدينا من أجل ملكوت المسيح لكي يمتد حتى يصبح العالم كله للرب ولمسيحه ولعبيدك الآتين بعدنا إلى الأبد قم أيها الرب الإله وفي قبلها القطعة بيقول عبادة الأوثان بالتمام اقلعها من العالم وما أكثر الأوثان ما أكثر الأوثان ما أكثر الأوثان عبادة الأوثان بتمامها اقلعها من العالم الشيطان وكل قواته الشريرة ليه قوات كتير اسحقهم وأذلهم تحت أقدامنا سريعا الشكوك وفاعلوها اللي بيصنعوا الشكوك اقتلهم ولتنقضي افتراقات فساد البدع أعداء كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان أنت عملت معانا زمان طول تاريخ الكنيسة أنت كنت معانا أعداء كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أذلهم عرفهم ضعفهم سريعا احنا مش عاوزين ان انت تنتقم منهم لان انتقامك صعب احنا عاوزين انهم يعرفوا انهم ضعفة ومتى ما الانسان عرف ضعفه هيجيلك معترض بخطيته عرفهم ضعفهم سريعا ابطل حسدهم وسعايتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم التي يصنعونها فينا يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء بدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورة أخي توف وبرضه الشعب بيهتف يا رب ارحم وبعدين الطلبة الحلوة اللي كان تملي يستخدمها القديس أثناسيوس الرسولي قم أيها الرب الإله وليتبدد جميع أعدائك قم انهض زي ما التلاميذ راحوا أيقظوا المسيح بينما كان متوسدا وسادة ونائما في مؤخرة السفينة وراحوا قالوا له أما تبالي أننا نهلك فقام وأخذ سلطانه على الريح وعلى البحر فصار هدوء عظيم قم أيها الرب الإله قوم أنت مش شايف إيه اللي حاصل في الكنيسة بننقذك قم أيها الرب الإله وليتبدد جميع أعدائك دول مش أعدائنا دول أعدائك أنت تعرف شغلك معاهم وليتبدد جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس دول بيبغضوا اسمك تكونون مبغضين من جميع الناس لأجل اسمه وليتبدد من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات مش بس في العدد يصنعون إرادتك المقدسة التي في السماوات وبرضه بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد طيب احنا بقى نقف النهاردة المرة الجاية نتكلم من أول صلاة الصلح ازاي هنصطلح مع ربنا في الرحلة بتاعت السما دي ازاي لازم نصطلح مع ربنا في الأول نقول معا أعداد قليلة من مديحة الصوم آه. كنا بدأنا نتكلم في المرة الماضية أيها الإخوة عن آه، قداسات الكنيسة وعمقها الروحي وبدأنا نتكلم عن تقدمة الحمل وقلنا قبل كده ان التسبيحه سواء تسبيحة رفع بخور عشية أو تسبيحة رفع بخور باكر يضاف إليهما رفع البخور نفسه وبمثابة إعداد رحلة الكنيسة والمقصود هنا بالكنيسة المؤمنين إلى السماء تنعم بها الكنيسة بصحبة الرب يسوع قلنا أن كل خدمة القداس ومقدماته إنما يمثل رحلة المؤمنين وهم بالجسد للسماء التسبيحة ورفع البخور هما بمثابة إعداد لهذه الرحلة ثم تقدمة الحمل هي بداية هذه الرحلة والقسم التعليمي القراءات اللي بتقرأ البولس الكسيليكون الإبراكسيس السنكسار آه، الإنجيل وما يتبعه من عزة إنما هي بمثابة دليل الرحلة ومرشدها وتكلمنا عن الأواشي وكان هذا آخر أمر من الأمور الذي تركناه بعض الأواشي الكبيرة اللي احنا قلناها مش برضه حصل كده هم؟ تبدأ صلاة الصلح وقبل صلاة الصلح نجد الشماس وبرضو لازم نعرف ونعترف أن بعض هذه الطقوس لم تعد في صورتها الأولى يعني مع تغير الزمن دي احنا قلنا قبل كده ان كان في نظام خوارث وكان في اه فواصل خشبية موضوعة طبعا الحاجة دي شالت ومش ممكن انها تكون دلوقتي انما طقس الصلاة كان موضوع بحسب النظام اللي كان موجود الاول يقف الشماس هنا وهو يرفع الصليب ويقول ان صفية ثقف رسخمين بحكمة الله أنصتوا اشمعنى لأن في هذه اللحظة يخرج الموعوظون من الكنيسة والموعظين زي ما قلنا قبل كده هم الناس الذين أبدوا استعداد أن ينضموا إلى الإيمان المسيحي وأعلنوا هذه الرغبة لكن الكنيسة لم تكن تسارع بضمهم وتضعهم تحت الاختبار مدة حتى تصل إلى ثلاث سنوات وكانت تقدم لهم دراسات مركزة هذه الدراسات لو قرأها أحدكم بتعتبر عالية يعني حتى احنا بنقرا في الحاجات دي بنستفيد منها دلوقتي شوفوا تصوروا هي بمثابة اعداد للعضو الجديد الذي سينضم للكنيسة دول من حيث انهم لسه ما نالوش سر العماد لم يكن مسموحا لهم ان يحضروا الاسرار المقدسة يحضروا الجزء التعليمي ويحضروا التقدمة تقدمة الحمل اللي هي بداية الرحلة لكي تشوقهم الكنيسة إلى بقية الرحلة فخروج ال- ال- الموعوظين كان يحدث بعض الهرج والمرض ولذا الشماس ينذر بحكمة الله أنصته ليبقى كل في هدوئه وليلتزم كل هدوءه بحكمة الله أنصته كلام كتير الحقيقة الإنسان محتاج أو يحس أنه يستطيع أن يقف أمام كل كلمة من هذه الكلمات وبعد كده كان الناس دول الموعظين يخرجوا من الكنيسة وتغلق الأبواب أبواب الكنيسة تغلق طبعا ده مش ممكن دلوقتي فيش انسان غير مؤمن يبقى حاضر وتبدا الكنيسه في صلاه الصلح احنا قلنا ان صلاه الصلح بعديها هيجي يعني هبوا ان ده المسبح المسبح مغطى بالمفرش الفوقاني اللي بنسميه بروسفرين يعني غطاء مفيش حاجة الأسرار متغطية مش مكشوفة قبل ما بيقول الكاهن الرب مع جميعكم ارفعوا قلوبكم بيرفع البروسفرين هنتكلم عن النقطة دي هي الأسرار بتكشف الجزء ده من أول الرب مع جميعكم اللي بنسميه احنا قداس المؤمنين دكها قداس الموعوظين اللي لسه يعني بيتعلموا قداس المؤمنين مش مسموح لأحد غير مؤمن أن يحضره لأن دلوقتي طبعا اختلط الحابل بالنابل والوضع تغير قداس المؤمنين من أول الرب مع جميعكم إلى نهاية القداس دي اللي بنسميها الأنافرة الأنافرة أو بتعبيرنا إحنا قداس المؤمنين يسبق الأنافرة أو قداس المؤمنين صلاة الصلح كحاجة متوسطة بين قداس الموعوظين وبين قداس المؤمنين الأنافرة أو قداس المؤمنين هي بمثابة ارتفاع الكنيسة إلى السماء هنشوف دلوقتي الكلام ده عمليا من صلوات الكنيسة ارتفاع الكنيسة إلى السماء واتحادها بالمسيح عرسها وطبعا احنا ما نقدرش أبدا ان احنا نخطو الخطوة الجبارة دي الارتفاع للسماء قبل ما نصطلح مع ربنا ما نقدرش أبدا نعمل حاجة قبل ما نصطلح مع ربنا إذا كان المسيح له المجد بيقول إذا قدمت قربانك على المذبح وتذكرت إن لأخيك شيء عليك يعني زعلان منك اترك قربانك على المذبح وروح اصطلح مع أخوك وبعدين تعالى إذا كان ده أمر الإنسان اللي بيصلي فكم وكم بالنسبة لعلاقتنا إحنا بربنا أظن من البديهيات إن إحنا لازم نصطلح معاه ولذا الصلاة دي هي اللي أولها يا الله العظيم الأبدي في القداس البسيلي هي بنسميها صلاة ايه انا عاوزكم كلكم تقولوا صلاة الصلح صلاة الصلح ومش بس احنا نصطلح مع ربنا ككنيسة وكمؤمنين وكأناس دعي اسم الله علينا انما ايضا هي تذكير لله بنفكر ربنا بالصلح الذي صنعه هو معنا القديس بولس الرسول في الرسالة الكولوسي إصحاح واحد عدد 19 وعشرين يقول عن المسيح لأنه فيه سر أن يحل كل الملء كل ملء اللاهوت وأن يصالح به بالمسيح الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الأرض أما في السماوات يعني في ناس في السماء في ناس اللي سبقوا المنتقلين بتوع العهد القديم وأيضا الرسول بولس في الرسالة الثانية لكورنثوس إصحاح 5 عدد 19 يقول إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه كان الله في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياه مش قادر امر على الحته دي من غير ما اقول حاجه ان الصلح بتاع ربنا ده كان صلح غريب كان- كان صلح من طرف واحد تملي الصلح يبقى بين طرفين من من طرفين مش بين طرفين طبعا هو بين طرفين انما من الطرفين الاثنين يتلاء انما الصلح الذي اتمه الله في شخص المسيح ربنا كان من طرف واحد الله المحب والبشر الذين في ملء العداوه في ملء العداوه والكراهيه من نحو الله فيما كنا اعداء صولحنا مع الله بموت ابنه واحنا اعداء واحنا بنقول اصلبه اصلبه دمه علينا وعلى اولادنا في ملء العداوه ربنا صالحنا ملناش فضل الصلح منه هو من طرفه هو فنحن نذكره فيما نصلي صلاه الصلح نذكره بمحبته العظيمه التي اظهرها في ملء الزمان في المسيح يسوع ربنا يا الله العظيم الابدي الذي جبل الانسان على غير فساد والموت اللي دخل للعالم بحسد ابليس انت يا رب هدمته بايه بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح وبعدين ملأت الارض من السلامه من السلام ملأت الارض من السلامه التي من السماوات مليت الأرض هذه التي عساكر أو أجناد الملائكة يسبحونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة وبرضه يكمل الكاهن بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلام لأن دي مسرتك مش قالوا على الأرض السلام وبالناس إيه المسرة خلاص بمسرتك يا الله المسرة دي املأ قلوبنا من سلام وطهرنا من كل دنس من كل غش من كل رياء ومن كل فعل خبيث ومش بس كده الكنيسة الإنسان دي حاجات عاوزة عاوزة شهور الإنسان يتكلم فيها مش بس الخطايا دي ومن تذكار الشر الملبس الموت ايه تذكار الشر ساعات الواحد يفتكر حاجة وحشة حاجة قديمة شهوة وحشة شهوة انتقام وبعدين عدو الخير يحاول انه يشد الواحد لجو الخطية دي تاني من تذكار الشر والكنيسة في تدقيقها حريصة على الشر وشبه الشر أن أولادها يتنقون منه ومن تذكار الشر الملبس الموت تذكار الشر ده ما نذكر الشر القديم مش نس- نتذكر الشر القديم عشان ننسحق نتذكر الشر القديم و- و- وتنتابنا ال- ال- ال- النوازع والعوامل ان احنا نرجع الحاجة دي سواء كانت شهوة جسد او شهوة انتقام وغضب ساعات واحد يفكر انسان اساء اليه وبعدين عدو الخير يجيب له الحكايه دي إز- ازاي يعمل فيا كده ويبتدي الانسان يرجع لجو ال- الغضب القديم من تذكار الشر الملبس الموت نفس الحاله دي تذكار الشر دي تلبسنا الموت تاني موت الخطيه وجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا بقبله مقدسه عشان ايه لكي ننال بغير وقوع في دينونة لأن احنا لو ما عملناش كده وكنا أطهار من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء هننال دينونة احنا داخلين دلوقتي على الأفخارستية على التناول والرسول بولس يقول أي, أي من أكل هذا الخبز وشرب من كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرم في جسد الرب ودمه فبنقول له يا رب اعمل معروف لكي ننال بغير وقوع في دينونة احنا مش ناقصين ان احنا نزود الخطايا بتاعتنا لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائة السماعية السمائية بالمسيح يسوع ربنا كل الحاجات دي بالمسيح زي ما قلت لكم في مرة سابقة احنا من غير المسيح لا لينا حاجة عند ربنا بل بالأكثر نحن أعداء من غير المسيح البشرية في عداوة مع الله صولحنا مع الله بموت ابنه ولذلك ال- إنجيل القداس بتاع يوم الجمعة اللي فاتت المسيح بيقول لليهود لأنكم إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم ده بالنسبة للصلح مع الله وأيضا لتز- للتذكير ده تذكير الله بصلحه معانا اللي فيه ملء البركات وملء الرحمة وملء الحب وتذكير لينا أيضا إن احنا نصالح بعض والنقطة دي عاوزة واقفة برضه وأنا ال- ال- البرنامج بتاعي مشحون النهاردة بكلام كتير يعني ه- هندي حاجات كده ولو عناوين آه، احنا من غير محبة يا احبائي نبقى مرفوضين لان دي الوصية الاولى والعظمى المسيح له المجد قال بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي وتلاميذي مش يعني رسل هنا تلاميذ يعني مجرد مؤمنين بتتبعوني زي ما التلميذ بيتبع المعلم لأن إحنا كمسيحيين بنتبع المسيح حاملين الصليب في تبعية وراه إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ود- ويتبعني ويتبعني عملية التلمذة دي مدرسة التلمذة الروحية للمسيح أما يقول بهذا يعرف الجميع إنكم تلاميذي مش يعني رسلي لا ده كلام لينا كلنا في العصر الرسولي كان المؤمن بيسمى تلميذ والمؤمنة بتسمى تلميذة أما تقروا في الإصحاح تسعة من سفر الأعمال يقول وكان في يافا تلميذة اسمها طابيسة تلميذة بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إيه إن كان لكم حب بعض لبعض والرسول ببساطة يقول إذا كنت أنت ما بتحبش أخوك اللي بتشوفه كيف تستطيع أن تجرؤ أن تقول أنك أنت تحب الله الذي لا تراه مش منطق وبعدين آخر صلاة الصلح نبص نلاقي الشماس بيقول قبلوا بعضكم بعض نيجي للقبلة أو ما يسمى الأسبازموس باليوناني القبلة قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا تقدموا تقدموا تقدموا هنا بروسفارين بروسفارين تقدموا تقدموا على الرسم قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصت دي القبلة والقبلة حاجة استخدمت في الكنيسة المسيحية من عصر الرسل بل إننا نراها في كتابات الرسل أنفسهم القديس بولس يقول سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة الكلام ده هو ما كانش على السلام العادي إنما على السلام اللي في الكنيسة والحتت اللي قيلت فيها الحاجة دي هي في آخر الرسالة اللي ذكرت فيها الحاجة دي سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة الكلام ده جه في روميا 16 16 كورنثوس الأولى 16 20 كورنثوس الثانية 13 12 سالونيك الأولى 5 26 والقديس بطرس في رسالته الأولى 5 عدد 14 يقول سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة أنا بقول إن ال- القبلة دي خاصة باجتماعات الصلاة ولنا شاهد قوي جدا على ذلك من خارج الكتاب المقدس هو الشهيد يوستينوس الشهيد يوستينوس الذي ولد أواخر القرن الأول المسيحي وعاش في القرن الثاني وقدم دفاعا دفاعين قدم دفاعا في دفاعه الأول دفاع طويل إلى الإمبراطور هادريان الإمبراطور الروماني حوالي سنة 150 ميلادية يعني منتصف القرن الثاني ويوستينوس كان فيلسوفا من الفلاسفة وكان حتى استشهادي يلبس زي الفلاسفة الفلاسفة كان ليهم ثوب مخصوص كتب دفاع رائع وطويل جدا لأن أعداء المسيحية كانوا يحاولوا أن يلصقوا بها آه، بعض الحاجات هو بي- بيستطرد بيقول أنتوا بتتهمونا بحاجات إحنا بيتكلم على حاجات كتير أما يجي لنقطة العبادة بيقول إحنا بنجتمع واللي يهمني من النقطة دي هي إن هو يقول وهو بيتكلم على العبادة يعني وصف طبعا مختصر لأن بيكلم واحد وثني ويقول له ان احنا بعد يعني حاجة معينة بنقبل بعضنا بعضا بقبلة المحبة بيتكلم على اجتماعات الصلاة بتاعت يوم الحج اجتماعات آه، تقديس سر الأفخارستيا ده في دفاع يستينوس الأول الفصل 65 وكانت هذه القبلة قبلوا بعضكم بعضا دي كانت قبلة حقيقية احنا دلوقتي بنعم بتعملوا كده بإيديكم إنما كانت قبلة حقيقية يعني بوسة الرجالة يقبلوا الرجال والستات يقبلوا السيدات مش مجرد المصافحة باليد وفي أثناء هذه القبلة وهم بيقبلوا بعض كانوا بيقولوا حاجة لطيفة خالص انتوا عارفين في على عيد القيامة اما نقول خريستوس انستي واحد يقول لي خريستوس انستي يرد عليه يقول له اليسوس انستي المسيح قام بالحقيقة قام فهم بيقبلوا بعض كانوا بيقولوا عبارة حلوة كل واحد يقول للتاني المسيح في وسطنا المسيح في وسطنا وبعدين التاني يرد عليه نعم وسيظل دائما نعم وسيظل دائما طبعا ايه الحكايه دي ده احنا داخلين على الافخارستيا احنا داخلين على جسد الرب ودمه اهو هتبدا صلوات اللي نصل بيها الى تقديس الخبز والخمر الموضوعين على المذبح ليصير بفعل وحلول الروح القدس جسد الرب ودمه الاقدسين وفي القسمة اللي بنصليها في أعياد السيدة العذراء وأعياد الملائكة تقول الكنيسة هو ذا كائن معنا اليوم على هذه المائدة عمانوئيل إلهنا حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله يقول المسيح في وسطنا اهو اهو المسيح في وسطنا يقول له وسيظل دائما ولذلك في كثير من القديسين بيفسروا العبارة اللي جت آخر آية في إنجيل متى وآخر كلمات قالها المسيح وهو يرتفع عنهم وها أنا معكم كل الأيام حتى انقضاء الدهر يفسروها على سر التناول مقدس أفخارستي كل الأيام معاكم كل الأيام حتى انقضاء الظهر مش بس معنويا مش بس معنويا زي ما بيقول حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم اثنين يص- لا ده ماديا وحسيا مش ماديا يعني مادة لا بالمحسوس لأنه يوجد بجسده ودمه الأقدسين مش مجرد حضور أدبي أو معنوي ها أنا معكم كل الأيام حتى انقضاء الظهر في جسده ودمه الأقدسين المسيح في وسطنا يقول له إيه نعم نعم يعني نعم نعم يعني نعم هو في وسطنا وسيظل دائما القديس كيرلس الأورشليمي من آباء الكنيسة في القرن الرابع يقول عن قبلة المحبة القبلة دي إنها علامة اتحاد النفوس معا ليه بنقبل بعض طبعا لو قبلة من غير محبة تبقى قبلة مين يهود قبلة يعني محبة أما واحد بيسلم على واحد أو واحدة تسلم على واحدة ومشتاقين قوي لبعض يقبلوا بعض فمش ممكن ابدا ان قبلة من غير محبة احنا ديانتنا ديانة المحبة وتعبيرا عن هذه المحبة كل واحد يقبل الاخر ودي فيها معاني كتير طبعا الناس الفقراء ما كانش ليهم اماكن والناس الموسرين ليهم اماكن لا ده يقف جنب ده ويقبله يقبله اه يقبله دون ان يستنكف ده الكنيسة عملت انقلابات في المجتمع البشري لا داعي للكلام عنها الآن القديس أغسطينوس والآخر يقول عن قبلة المحبة هي علامة السلام وما تقوم به الشفاه وبيقبلوا بالشفاه وما تقوم به الشفاه ظاهرا يعبر عما في قلوبنا طيب طبعا هنا بره بنسمع بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يا رب أنعم علينا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس اعتراف بوجود الثالوث الأقدس لأنك أتيت وخلصتنا وبعدين وأنا قلت لكم حصل شوية آه، يعني حاجات في الطقس استوجبتها آه، ال- الزمن والعصر رحمة السلام ذبيحة التسبيح رحمة السلام اللي احنا بنقولها منظومة دلوقتي في بشفاعة والية إله القديسة مريم رحمة السلام ذبيحة التسبيح معناها ايه في ناس كتير بيقفوا قدام العبارة دي مش عارفين الموضوع ايه رحمة السلام او السلام ذبيحة التسبيح طبعا احنا صلينا صلاة الصلح نتيجة مصالحتنا مع الله ان احنا نلنا السلام ونلنا هذا السلام كثمر لرحمة ربنا اما نتيجة ذلك كله فهو اننا نقدم ذبيحة غير دموية هي ذبيحة التسبيح معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 13 عدد 15 يقول ايه فلنقدم به فلنقدم به يعني بالمسيح فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه معترفة باسمه فلنقدم به في كل حين نقدم بالمسيح في كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه معترفة باسمه الشفاه دي بتعترف باسم الله وبجوده احنا مقبلين على الأفخارستيا على جسد الرب ودمه وإذ ليس لنا دالة من قبل أنفسنا ملناش حاجة عند ربنا ولذا فنحن به نقدم ذبيحة التسبيح لأن احنا ملناش حاجة عند ربنا بنقبل بيه هو نقدم بيه هو والكنيسة من أول قداس المؤمنين من أول قداس المؤمنين اللي بنسميه الأنافورة تعبر بالطقس عن ارتفاع الكنيسة المؤمنين إلى السماء كنيسة بترتفع للسماء من خلال سر الأفخارستيا وأرجو في كل مرة أقول أفخارستيا يعني شكر اللي هي جسد الرب ودمه الكنيسة بتعبر بالطقس من أول قداس المؤمنين عن ارتفاع المؤمنين للسماء من خلال هذا السر المقدس الكاهن بيرفع الابروسفارين الغطاء اللي على المسبح ده الغطاء الغطاء ده هو او الاوروسفارين ده بيرمز للحجر اللي كان موضوع على قبر المسيح وكان مختوم بالختم بتاع بيلاطس والابروسفارين في طقس الكنيسه يبقى ليه جلاجل جلاجل تشخلل كده تحدث صوتا الكاهن بيرفع وقدامه الشماس بيرفعوا الابروسفارين ده وطبعا الجلاجل بتشخلل كده وتعمل صوت انما تذكرنا بالزلزله اللي حصلت عند قبر الرب يسوع حينما نزل الملاك لكي ما يدحرج الحجر للنسوة مش يدحرج الحجر عشان يقوم المسيح اوعوا تغلطوا الغلطة دي يدحرج الحجر عشان النسوة يشوفوا المريمات يشوفوا القبر الفارغ أما المسيح فقد قام من بين الأموات ناقضا أوجاع الموت والحجر موضوع على القبر زي ما خرج من أحشاء مريم وهي بكر بتول دون أن تمسس يمسس ذلك بكوريتها وبتوليتها وزي ما كان بيدخل للتلاميذ في العلية والأبواب والنوافذ مغلقة المسيح قام والحجر موضوع كما هو الملاك مش ما, ما دحرجش الحجر عشان المسيح يعرف يقوم لا انما عشان المريمات يشوفوا القبر الفارغ فالجلاجل دي اللي بتحدث الصوت هي رمز للزلزلة التي حدثت آه اما نزل الملاك لكي ما يدحرج الحجر فرفع البروسفرين رمز لدحرجة الحجر وحينما دحرج الحجر كان المسيح قد قام إذا رفع الأبروسفارين الغطاء ده إنما يذكرنا بقيامة المسيح. والإيمان المسيحي يا أحبائي يرتكز على قيامة المسيح. مش على موت المسيح فقط أو صلب المسيح فقط أو آلام المسيح فقط أو تجسد المسيح فقط أو ولادته من عذراء فقط لو المسيح تجسد وولد من عذراء وعمل المعجزات اللي عملها وصلب ولم يق ولم يقم كان ملوش قيمة أبدا لأن معنى كده أنه هزم أمام الموت إنما المسيح الذي غلب الموت أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية انتصر على الموت وقام المسيح من بين الأموات وصار باكورة الراقدين أمال هنقوم إزاي باكورة الراقدين زي ما بيقول معلمنا بولس إصحاح 15 من الرسالة الأولى لكورنثوس باكورة الراقدين أول واحد قام من الأموات كلنا هنقوم ده إلا في حاجات تانية دلوقتي هنتكلم عنها باكورة الراقدين ده هو قومنا معاه يقول وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات كلنا قمنا معاه إن كنتم قد قمتم مع المسيح كلنا قمنا معاه فما حقيقة القيامة هي الحقيقة الأولى والكبرى في الديانة المسيحية ولذلك الناس منكم اللي يقروا كده في سفر الأعمال الإصحاحات الأولى يشوفوا ان كرازة الرسل كلها مركزة على ان المسيح قام على القيامة لانه لو جه انسان عادي مقتدر في الاقوال والافعال ولم يقم والموت استطاع ان يحتويه كان يبقى كان يبقى ملوش قيمة ابدا فاذا رفع الابروسفارين الذي يرمز الى الحذر اللي اللي كان موضوع على فم القبر انما يذكرنا بقيامة الفارس والقيامة ايه القيامة وكونه هو صار بكر يعني اول الراقدين معنى كده ان السماء اتفتحت ما احنا دلوقتي كلنا بقى طالعين معاه السماء اتفتحت يقول اما سيرتنا سيرتنا نحن فهي في السماويات في المسيح يسوع السماء اتفتحت قمنا معاه عملية رفع الإبروسفارين ده يذكرنا بالقيامة قيامة المسيح وانفتاح السماء الطريق للأقداس صار مفتوح معلمنا بولس في الرسالة لأفسس الإصحاح الثاني من عدد أربعة لستة يقول الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح وأقامنا معه بالفعل الماضي وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع أقمنا وأجلسنا وطالما أن الأمر كذلك بأنه أقمنا وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع يبقى هنا بقينا احنا في السماء أقمنا وأجلسنا معاه فوق بقينا احنا في السماء لذا تتمم الكنيسة لترجية الصلاة أو القداس الإلهي قداس المؤمنين وكأنها في السماء مع السمائيين تشاركهم تسابحهم خلاص الكنيسة بقت في السماء هتقول التسبيحة بتاع الشيروبيم والسرافيم قدوس قدوس قدوس زي ما هنشوف دلوقتي احنا بقينا في السماء ولعل هذا يفسره مرض الشعب اما الكاهن بيقول ارفعوا قلوبكم الكل بيجاوب يقول هي عند الرب احنا فوق دلوقتي ما احناش تحت ولذلك اي خطية يا احبائي تلصق بنا واحنا مش بس بنهينا الله بانصرافنا عنه ولكن بكذبنا عليه اما نقول هي عند الرب وهي تكون في مكان اخر ربما في مكان حتى مش كويس اهتمامنا بخطايا او بتوافه او باباطيل في ذلك يقول القديس كيرلس الاورشليمي من اباء الكنيسه في القرن الرابع يليق بنا في هذه اللحظة الرهيبة القدسية أن نرفع قلوبنا إلى العلا ولا نعود نتطلع إلى الأرض والأرضيات إذ يدعونا الكاهن إلى ترك كل اهتمامات الحياة وارتباكات الزمان في هذه اللحظة من غير ريب بدون شك حتى تتجه قلوبنا إلى السماء نحو الله صديق البشرية